قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة معاملته وأزعج وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج وأوقد نيران محبته في أفئدة أحبته وأجج سبحانه من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأدلج ومن خاف عتبه ترك ذنبه وتحرج سبحانه يحب الإخلاص سبحانه وتعالى يحب الإخلاص في الأعمال ولا يخفى عليه البهرج سبحانه حليم إذا غضب مكر بالعبد واستدرج لا يغتر بحلمه فكم عقاب في الحلم أدرج واعتبر بأبيك آدم إذ فسح لنفسه في سهوة وأمرج وحام حول المنهي اغترارا بالصفح وعرج كيف أصبح إكرامه بمرير الهوان يمزج وأضحى ينسج الصوف إذ عري عما ينسج أحمده جل جلاله وأشكره لا يخفى عليه ضمير القلب وإن تلوى اللسان ومجمج ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طرف أدعج سبحانه يبصر جري اللبن يسري في العروق نحو المخرج سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة يلهج سبحانه يستعرض حوائج العباد إلى أن يلوح الفجر ويتبلج هذا مذهب من السنة القويمة مستخرج وهو المنهاج العظيم فلا تعرج عن المنهج أحمده على ما سر وأزعج وأشهد بوحدانيته دون أن أتلجلج شهادة موقن ما لجلج وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما زلنا مع قضية الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وطوبى لمن أتته الفتن فنجا منها وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يتعرض للفتن اصلا نسال الله لنا ولكم العافيه والفتن اليوم كما وصفها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تموج كموج البحر يتبع بعضها بعضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرك عن المخرج من الفتنة يقول فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه امسك بهذا العلاج بيديك وأسنانك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله وهو يحب امته كل الانبياء يقولون نفسي نفسي وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي امتي لذلك ما ترك صغيره ولا كبيره الا دلك عليها من الخير ولا صغيرة ولا كبيرة من الشر إلا حذرك منها وعرفك كيف المخرج والنجاة منها انتبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا السبب يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل واقع كأنه يصف زماننا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تجد الرجل يبيع دين تكلمنا في اللقاء الماضي عن فتنة النساء وقلنا أنها أخطر الفتن الموجودة في هذا العصر واليوم نتكلم عن فتنة الدنيا فتنة المال ونحن إخوة نعيش وللأسف الشديد مضطر أن أقول أننا نعيش عصرا ماديا بحتا بجميع المقاييس فصارت الدنيا بجميع أنواعها تسلب قلب الإنسان ويعبدها الناس اسمع إلى قول الله إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق و... واعبدوه واشكروا له إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الذين يعبدون المال اليوم ينسون أن الذي رزقهم المال هو الله والقادر على سلب المال هو الله قادر ولا مش قادر سبحان الله العظيم في انسان كان يعتبر اغنى انسان في مصر مشهور معروف لما كبر اولاده حجروا عليه مشهور هو وكلكم عارفين هجروا عليه سبحان شوف ربنا سلب منه المال ازاي وهو حي لا شركاته ضاعت ولا امواله اتصدرت ولا حصلت حريقه ولعت في فلوسه ولا مات بل عايش هي وولاده حجروا عليه فبقى شايف الناس كلها تتنعم بماله الا هو شوف الذل لما تستغني عن ربنا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى لو انك في الاول عرفت ربنا واديته حقه لأعطاك فوق حقك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد لما تبقى ربنا زي ما هو عايز يبقى لك أكثر ما أنت عايز نسأل الله أن يصلحنا والمسلمين الناس اليوم وللأسف الشديد صارت معبوداتهم شتى كنت أزور أمس مكتب من مكاتب الكمبيوتر والإنترنت زيارة فقلت وقد رأيت الناس يجلسون قاعد قدام الكمبيوتر وخصوصا في عصر الكمبيوتر كتروا الشباب بتوع الكمبيوتر يبقى قاعد قدام الكمبيوتر بكل مشاعره صح كده وكل احاسيسه وكل تركيزه وكل عقله وكل ذهنه وكل قلبه وكل كيانه وكل دمه قاعد قلت له لو جه الموت في اللحظه دي تقول ايه يقول اقول له استنى لما خيف آه مش هيقول لا اله الا الله عبد الكمبيوتر جملة قلتها زمان ولسه ما حفظتهاش قلت أن الخطر في هذا العصر ليس في اختراع آلات تعمل كالإنسان ولكن في خلق إنسان يعمل كالآلات هي دي القضية إن بقى إنسان زي الآلة بالظبط بقى مبرمج زي الكمبيوتر شاهد إن النهاردة في عبد الكمبيوتر وفي عبد الشركة وفي عبد الوظيفة وعبد المهنة وعبد الدكان والمحلات في النهاردة عبد جسمه وعبد عقله وعبد شهوته وعبد مراته وعبد عياله وعبد اصحابه وعبد عربيته يا ترى انت عبد مين ما تكذبش الكذب حرام عبد الله قل لي انت بتحب ربنا اكتر ولا عربيتك
ما تكذبش قول لي
انت بتحب ربنا اكتر ولا فلوسك ولا وظيفتك ولا ملابسك ولا شهادتك ولا رسالة الدكتوراه اللي بتحضرها ولا الماجستير انت بتحب ربنا اكتر ولا مراتك ولا عيالك ولا مستقبلك بتحب ربنا اكتر ولا ولا شهوتك ده كلها محتاجة وقفة هي دي فتن النهارده
فتن النهاردة اولا
فتنة المال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي إيه؟ المال الفلوس يا جماعة القرش الجنيه الدولار الملايين الآلاف البواكي الأرانب هي دي فتنة النهاردة فتنة النهاردة الواد اللي عايش النهارده او دخل سنة اولى جامعة ودخل الجامعة وبص كده على العربيات كنت عند احد الاطباء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين فالدكتور بقول له ازاي الحال وازاي اولادك قال هيجننون
ليه
اولاده في الجامعة المصيبة بيقول لي المصيبة ان بعد كل ده اني بخرج من البيت سبعة ونص صباحا ارجع اتنين ونص بالليل وممكن انزل تاني
ومع ذلك شايفين ان انا ما عملت لهمش حاجة
ليه ما عملتهمش حاجة ليه يقول لي شوف في جامعات خاصة وكل واحد معاه عربية ولدين ومعاه موبايل ومحضر له شقة عشان يتجوز فيها وبياخد مصروف اللي هو عايزه وشايفين اني ما عملت لهمش حاجة ليه يقولوا انت مالكش لازمه في الدنيا دي دي حكايته على لسانه يقول ايه يقولوا لي ده الواد صاحبي في الجامعه بيخرج من باب الجامعه يقول يا ترى انا جاي النهارده بالشروكي ولا بالشبح اه ذل المال
ذل المال انت وانت وانت وانت وانت, لما بتبص العربيه قل لي بالله عليك واصدق مع ربك بيبقى مشاعرك ايه من جواك
احساسك ايه نفسك في ايه حديث وان كان سند في كلام كان رسول الله يعني سنده ضعيف وحسنه بعض الائمه قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى شيئا من الدنيا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة
تحفظها دي لله تدفع كم
اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
لما يشوف عمارة تعجبه يقول ايه لبيك إن العيش عيش الآخرة عربية تعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة
لكن أهل عصرنا بتقول ايه يا بتقول هي دي الناس اللي عايشة
لا والله ما عايشين أموات غير أحياء
وما يشعرون أيان يبعثون ده بمنتهى البساطة أنصحك تمشي على الطريق الصحراوي النهاردة عشان تشوف العربيات اللي انت بتحبها متقلبة ومتدغدغة ومتكسرة ومتفتفتة
للأسف الشديد كلها قصص واقعية
فرق على العربيات كما قال بعض السلف لأصحابه تعالوا أريكم دنياهم فأخذهم إلى مزبلة وقال هذا فالوذجهم وطعامهم وشرابهم فين
في المزبلة تعال أوريك المجاري
هو ده كبابهم وتفاحهم وموزهم تعال اوريك مزبلة عشان تشوف ملابسهم تعال اوريك خرابة عشان تشوف عربياتهم دنيا زائلة عشان كده ربك قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اوعى تفكر ان عربية تجيب السعادة ولا فلوس تجيب السعادة ولا أكلة حلوة تجيب السعادة ولا شقة واسعة تجيب السعادة لا يعطيك السعادة إلا الله لأن السعادة سعادة القلب والشقاء شقاء القلب فإذا رأيت قلبا سعيدا فاعلم أن الذي أسعده هو الله وإذا رأيت سعيدا بغير عبادة فاعلم أنها سعادة زائفة سعادة باطلة سعادة مؤقتة سعادة متوهمة وهو في الحقيقة شقي شقي بماله شقي بزوجته شقي بكل شيء قال الحسن نأكل كما يأكلون يعني الأغنياء قال مساكين وأهل الدنيا نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم قال زي ما بياكلوا ايه بناكل وزي ما بيشربوا بنشرب بس كل زيادة عندهم فلوس زيادة بيبصوا عليها واحنا بنبص عليها معاهم هو ده الفرق الوحيد بس ويوم القيامة يحاسبون ولا تحاسب فتنة المال مصيبة الدنيا الترف صلى على الرسول في خطبة الجمعة السابقة تكلمت عن الجدية في الالتزام وأكبر سبب من أسباب عدم الجدية في الالتزام الترف مصيب كل الناس النهاردة عايزين يعيشوا في ترف بمعنى لو انت عايش راجل مسكين وفقير وعايش في دار السلام في شقة أوضتين ضيقة عندك بوتجاز عينين ونص وعندك تلاجة ثمانية قدم إديل وفارش بيتك بالحصير وسرير وشلتتين في الأرض قاعد عربي إذا كان الوضع هكذا بتقبض 200 جنيه في الشهر يدوب بتاكل وتشرب بيهم ويوم واحد يجي وانت ما معكش مواصلات الرجوع من الشغل وانت راضي ايه راضي وبتحب ربنا وحاسس من جوه قلبك ان ربنا بيحبك بيدفع عنك كتير من المصائب والبلايا ومنزل في قلبك سكينة بحيث انك عايش مرتاح لا هموم ولا مشاكل ولا ليك دعوة بحد ولا حد له دعوة بيك بالله عليكم واحد زي كده يبقى محتاج فيلا في المعادي طب يبقى محتاج ايه ولا حاجه ولا حاجة نفس الكلام ينطبق على واحد صاحب فيلا في المعادي بس فيه نفس الشروط انه ايه راضي و بيحب ربنا وحاسس من جواه ان ربنا بيحبه ولا هموم ولا مشاكل بياكل حلال وعايش لله يبقى نفسه في ايه نفسه انه يموت الانسان يا شباب بطبعه طماع عايز افضل عايز افضل عايز افضل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب نعم لو واحد عنده جبلين ذهب جبلين ذهب يبقى عايز جبل تاني فعشان كده يوسف عليه السلام قال ايه ربي قد اتيتني من الملك و ما تقولوا معايا وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما سبحان الله سبحان الله قالوا يا رب أنا خلاص وصلت الملك ربنا قال كده وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها إيه حيث يشاء فالمؤمن الموحد المخلص الراضي المحب يريد ان يموت مش عايز حاجه من الدنيا خلاص عايز بس الاخره شوف النبي محمد ما صلي عليه عرضت عليه مفاتيح ايه خزائن الارض والخلد فيه ثم الجنه فاختار الموت خد مفاتيح خزائن الارض يعني الدنيا كلها تبقى ايه تحت امرك عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا وزينتها انا مش خايف عليك وانت فقير مش لاقي تاكل لكن اخاف لما يجي لك الفلوس مصيبه الله جل جلاله زهدنا في الدنيا بجميع انواع الزهد اسمع قول الله زين للناس حب الشهوات من النساء و والبنين و والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم ها؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات زين للناس حب الشهوات من النساء الإمام القرطبي في التفسير يقول ايه وقدمت النساء في الآية لحراقتهن في هذا الباب لهم اصل عريق في باب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء قبل كل شيء النساء عشان كده بدأنا بفتنة النساء في اللقاء الماضي وكيفية المخرج منه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وقال ربنا سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ها أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اسمع قول الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بعد كل الأصناف دي ربنا يجمل متاع الآخرة يقول إيه؟ والآخرة عند ربك للمتقين بدون تفاصيل لذلك قال الله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم جهال الذين يريدون الدنيا جهال ولحب الدنيا سببان عارفهم؟ اه انت عارفهم سببين اثنين ايه هم طول الامل والجهل
الجهل وايه وطول الامل الجهل بايه الجهل بقيمة الدنيا وقيمة الآخرة
والله
لو تعرف قيمة الدنيا الدنيا تساوي كام يا عم الحاج أقول لك أنا بس صلي على الرسول صلي واحد عنده مية ما هي ما فيش حد عنده مية قول واحد عنده النهاردة عشر فيلات واحدة في المعادي واحدة في الساحل الشمالي واحدة في مصر الجديدة واحدة في مدينة نصر وزعهم زي ما انت عايز سبعة ولا عشرة عشر وعشر عربيات وأربع زوجات وثلاثين ولد ومئة بليون جنيه ماشي ومئة شركة على مستوى العالم كل اللي عنده ده يسوى كام استنى يا ابني ما تقولش ولا حاجه انت صلى على الرسول صلى الله استغفر الله اصلها مش كلام يا جماعه انا اقول لك ان كل اللي عنده ده يسوى كام لو جاله أزمة قلبية قالوا له تدفع كام وقلبك يرجع سليم ابن عشرين يقول ادفع كام بجد يقول كده والله والله يقول كده لو جاله شلل رباعي قالوا له تدفع كام ويرجع لك ايديك ورجليك يعني يدفع ال 100 بليون والفيلات كمان اه يدفع هو ده تمنها يبقى انت وانت واقف على رجليك وعندك قلب بتقدر بيه تحب ربنا معاك اللي مش مع حد معاك اللي مش مع حد اقول لك اللي معاه ده كله ملوش قيمه ليه لان ممكن في لحظه واحده يموت و كل ده يبقى بتاع مين مش بتاعه هيتحاسب عليه ساعة ما ياخد كتابه بشماله يقول ايه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني قول لي 100 فيلا تعمل له ايه يوم يسمع خذوه فغلوه 100 بليون تعمل له ايه يوم يسمع ثم الجحيم صلوه
100 ولد يعملوا له ايه يوم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
قل لي
الدنيا دي تسوي ايه تسوي ايه وانت عاصي تسوي ايه وانت بعيد عن ربنا الانسان اللي معاه الدنيا دي وناسي ربنا زي واحد نايم بيحلم انه بياكل ويحلم انه بيشرب ويحلم انه بيتمتع ساعة ما يصحى يلاقي نفسه جعان لأنه لا كل ولا ولا شرب ده كل دي كانت أحلام آه اسمع قول الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه
يقسم المجرمون ما لبثوا ايه غير ساعة لو انسان عاش مئة سنة منعم
تسمع كلام النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قط فيقول لا وعزتك يا رب
أنعم أهل الدنيا من أهل النار واحد كان عايش مئة سنة ملك واحد عايش مئة سنة ملك ودخل النار ده لسه ما دخلش الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يغمس في النار غمس فاهم يعني ايه غمس يعني ال- ال- ال- ملك من خزنة النار يمسكه من دماغه كده ويغطسه في جهنم ويطلعه بس شايفني غطسه كده ويطلع بعد ما يطلع عمرك شفت خير يقول ايه لا وعزتك فيقسم بعزة الله أنه لم ير خيرا قط غمسة في النار تنسي كل نعيم الدنيا غمسة عشان كده الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم لما جه يقتل سعيد ابن جبير فبيقول له لماذا لا تضحك قال وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والنار تأكل الطين فقال أدخلوا اللهو فبكى قيل ما يبكيك قال لم تستوي القلوب قال له انا مدخل لك حاجات تضحك بتعيط ليه قال لم تستوي القلوب قال ادخلوا المال فادخلوا عليه من كل صنوف المال من الذهب و... والفضة فقال سعيد بن جبير تسمعوا يا جماعة الحتة دي أخطر حتة في الموضوع اسمع قال سعيد بن جبير إن كنت قد جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى يا أبو عمارة أربعين دور يا ترى عامل لها أساسات تواجه زلزلة الأرض يا أبو عربية بثلاثة مليون ولا بتلت مليون مش عارف يا ترى عاملينها محصنة ضد النفخ في الصور يا أبو آه أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة قلت أن مصيبتنا في هذا العصر وللأسف الشديد فتنة الترف والمال للأسف الشديد مع شديد الأسف أن أكثر الناس اليوم غير راضين برزق الله بل الكل بلا استثناء الكل يحاول أن يكون من وجهة نظره أفضل مما هو عليه وهذا ينافي صفات أهل الآخرة لقول الله جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما العلاج؟ أولا معرفة قيمة الدنيا وقيمة الآخرة كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز كتابا طويلا في ذم الدنيا منه أما بعد فإن الدنيا دار ضعن وليست بدار مقام وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن النجاة منها تركها والغنى فيها فقرها تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فاحذر هذه الدار الغرارة الخبالة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون منها فسرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد ايقظت النائم ونبهت الغافل كيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله قدر ولا وزن وما نظر إليها منذ خلقها
قيمة الدنيا عند الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله إيه؟ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يعني لو الدنيا لها قيمة عند ربنا ما كانش يسأل كافر ايه شربة مي ليه هيسقيه ليه ما يستاهل اصل الكافر ايه ما يستاهلش انه يشرب ميه لكن عشان الميه ملهاش قيمه عند ربنا ميه الدنيا بيسقيها للكافر وذهب الدنيا ملوش قيمه عند الله فبيديه للكافر وكل الدنيا ملهاش قيمه عند الله فاداها للكفار عشان كده الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قبل ما اطول في ذم الدنيا والامر بمجافاة الدنيا ما يفهمش حد من كلامي ان انا قصدي انك انت تطلع من فلوسك وتقدم استقالة من شغلك وتبيع شقتك وبيتك وتيجي تلبس جلابية مرقعة وتقعد في الجامع مش قصدي كده خالص كل قصدي افهمني في جملة واحدة كل قصدي انك ما تبقاش عبد للدنيا كل قصدي انك انت ايه ما تبقاش عبد للدنيا هتقول لي طب ومين قال لك ان انا عبد للدنيا هو احنا حلت حاجة يا عم اهو انت كده عبد للدنيا بالكلمة دي انت عبد للدنيا ليه اقول لك لان المؤمن اذا كانت معه الدنيا او ليس معه شيء من الدنيا فكلاهما عنده صيان شوف المثال العجيب ده بيشبهوا الدنيا ان واحد رايح يزور ملك من الملوك الملك على بابه كلب بيطرد اي حد يروح ناحيه الباب فكان في واحد في ايده رغيف فعمل ايه رمال الكلب الكلب اتلهى في الرغيف وهو دخل بالله عليك يقعد يمن على الملك يقول له ده انا اديت الكلب رغيف عشان ادخل لك يمن عليه ولا هو سعيد ب بالدخول على الملك ما ترد عليا آه. هي القضية كده إن الرغيف ده هو الدنيا والكلب هو الشيطان طول ما الشيطان شايف قلبك متعلق بالدنيا هو بيجري وراك يوم ما ترمي له الرغيف هيعمل ايه؟ هيسيبك وتدخل على الملك تعيش في جنته ساعتها وسعيد بيه بالدخول على الملك ما ترد عليا آه هي القضية كده إن الرغيف ده هو الدنيا والكلب هو الشيطان طول ما الشيطان شايف قلبك متعلق بالدنيا هو بيجري وراك يوم ما ترمي له الرغيف هيعمل ايه؟ هيسيبك وتدخل على الملك تعيش في جنته ساعتها الرغيف ده له قيمة ليه ما انت اصلا فين في الجنة في الجنة آه. شيخ الإسلام تيمية كان مسجون في السجن لا أكل ولا شرب ولا فرش وكان يقول ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة يبقى القضية معاك فلوس ما معاكش تفرق خالص ما تفرقش نهائي ليه؟ لأنك أنت أصلا عايش جنة الآخرة لو الدنيا كلها بين إيديك ولا تشغل قلبك لحظة عن ربنا لأنك عايش معاه وليه وبيه مش بالدنيا سبحان الله العظيم يقول الحسن في تكملة الرسالة لعمر بن عبد العزيز ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها كان هياخد الدنيا كلها وبرضه اللي له عند ربنا ايه له بخلاف بعضنا لو ربنا اداك الدنيا ممكن يبقى اللي تاخده في الدنيا ده ينقص من حقك في الاخر اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و... واستمتعتم بها كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحب ما ابغض خالقه او يرفع ما وضع مليكه سبحان الذي زواها عن عباده الصالحين اختيارا وبسطها لاعدائه اغترارا افيظن المغرور بها المقتدر عليها انه اكرم بها وينسى ما صنع بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر والجوع والله حسن البصري يقول والله ما احد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف ان يكون قد مكر به الا كان قد نقص عقله وعجز رايه وما امسك عن عبد الدنيا فلم يظن انه قد خير له فيها الا كان قد نقص عقله وعجز رايه اول سبيل للتخلص من الدنيا معرفه قيمه الدنيا وقيمه الاخره ببساطه اللي نفسه في عربية جديدة يزهدوا فيها حاجتين إن العربية ديت في لحظة ممكن تموت وتسيبها أو تتقلب بيك وتتدمر وهي تسيبك حاجة تانية اللي يزهدك فيها إن المبلغ اللي هتدفعه فيها لو إنك أنت اشتريت بيه عربية في الجنة ساعتها تبقى أبد الآبدين يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فلو أنت التلاتين ألف أو الأربعين ألف أو أكثر أو أقل اللي هتشتري بهم عربية رحت تصدقت بهم على يتامى على فقراء على أرامل على طلبة علم على دعاء على شيء تصدقت بهم بمصاحف بكتب بأشرطة تصدقت بيهم ببناء دار للعجزة ببناء شقق للشباب العاجزين عن الزواج زوجت بهم عشر شباب أو خمسة شباب إذا فعلت هذا فإنك تجد هذه الثلاثين ألف ثلاثين في سبعمية بكم والله يرزق من يشاء بغير حساب انا ما بقولش انك تجيب عربية حرام لا هات عربية واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومئة عربية ولا يهمك بس اوعى تتعلق قلبك بيها واوعى تنسى ربنا واشتغل بقى بشكر النعم دي الرسول ما تصلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم شرب مية باردة يوم في يوم شرب مية باردة قال ولتسألن يومئذ عن النعيم عن المية انت هتسأل عن ايه ولا ايه ولا ايه اخوتاه مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا شوف اللي عايز يغير الشقة النهاردة هيعوز يغيرها برضه بكرة واللي غير السيراميك النهاردة هيعوز يغيره تاني واللي غير العربية النهاردة عايز يغيرها تاني واللي وهكذا هي دي الدنيا هي دي الدنيا سبحان الله احد الاخوه الشباب كان بيجهز شقته عشان يتزوج فلما رحنا نسوق الشقه ايه اللي انت عامله ده يقول والله انا بعد ما عملتها كان تفكيري ان ال- بعمل عمل الانسان اللي مش هيموت ابدا اللي هيخلد في الشقه دي الحاجه دي بخمسه ودي بعشرين او هاتهم ده بعشرين عشان ما تبوظش انت تضمن انك تخلص ابو خمسه اه وللاسف الشديد لما نيجي ندعو للخير بقى هنا يبدو التكاسل ويبدو التقاعس ويبدو التغافل ويبدو البخل اللهم انا نعوذ بك من الشح واهله اه كنت في شرح قصه اصحاب الاخدود معظمكم ما حضرهاش كانت هنا في المسجد ده زمان من سنتين ثلاثه كده مش كده ها اه كنا بنقول ايه ان جليس الملك لما عمي وجه للغلام عشان يعالجه فكان بيقول للغلام اتى للغلام من كل إيه؟ صنوف المال اتى له من كل صنوف المال يعني جاب له شقه في وسط البلد وجاب له عربيه اخر موديل وجاب له شويه ذهب وشويه فضه وشويه لبس وشويه من كل صنوف المال وقال ما ها هنا لك اجمع ان انت سفيتني قال له كل ده عشانك بس انت شفيني قال الغلام انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك نسال الله ان يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم بقول انظر إلى كلام الجليس الأعمى جاب له شوية فلوس لكن دايما الأغنياء كده لما يتصدق بحاجة يبقى شايف إن اللي هو اتصدق بيه ده إيه؟ كتير بيقول له ما ها هنا لك أجمع يقول له كل ده عشانك رغم ان اللي هو جايبه له شيء ضئيل من اللي يملكه هو احنا بنعمل كده لما تيجي تقول له تصدق ويطلع 100 جنيه بيطلع ال 100 جنيه وعامل كده 100 جنيه 100 جنيه ايه 100 جنيه 100 جنيه ما يعشكش صاحب الاموال بيقول لي ان هو غير عربيه بعربيه تانية دفع فرق 140000 140000 ايه فرق بس عربية من عربية وتيجي تقول له الفقراء دول اللي مش لاقيين ياكلوا ادفع لهم يقول لك خلاص 100 جنيه في الشهر يلا 100 جنيه ما انت دافع 140000 ما يكونش حق الفقراء 100000 زي ال 140 ليه لا لا الامر يختلف عشان كده يا شباب انا بنصحكم لله ودي مجربه وقلتها هنا قبل كده أكتر من مرة إنك في مرة قلت القضية مش إنك تحطه في الصندوق القضية إنك تعرف الفقراء روح اعرف بيت يتامى اعرف بيت فقراء غلابة اعرف بيت في أرملة بتربي يتامى سبعة ثمانية مش لاقيين ياكلوا وروح وديلهم وديلهم كل شهر رز وسكر ولحمة وفراخ وزيت وصابون ودينهم وايه المانع انك في مره تودي لهم تفاح اتنين كيلو تفاح بعشرين جنيه ليه لا يقول لي يا عم هم بس ياكلوا عيش ويشربوا ميه وما ياكلوش تفاح ليه ليه ليه لا وفي مره ادي شوكولاته وفي مره ادي جاتوه ليه لا واجيب لهم غساله full automatic اه ايه المانع ايه المانع ليه الفقراء ما يعيشوش زينا واحسن مننا ليه ليه يتحرموا ما احنا بنصرف بالالات برضه ليه نيجي عند الفقراء بس ون ونقدرها دول غلابه بس يرضوا بشويه رز هم يرضوا بشويه رز لكن انت ترضى بايه اللي يرضي ربنا عنك تدفع كام ويرضى عنك هي دي القضيه ما ينبغيش ابدا ان احنا ننظر للفقراء النظره دي واحنا كفقراء اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين ينبغي ان ننتبه الى هذا انك انت لما تبقى عايش باللي عندك تبقى راضي
راضي ومبسوط وفرحان آه وكل اللي يجي من عند حبيبك حبيبك حبيبك راضي بيه وكل عينك على الآخرة لما الإمام أحمد اتقطعت جزمته قالوا له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين فاكر قلناها إيه قالوا له نجيب لك جزمة إيه كل... إيه اسمها إيه كلاركس كلاركس هي دي قالوا نجيب لك جزمة كلاركس نجيب لك كوتشي أديداس يعيش عشر سنين أيوة جزمة كده تعيش فقال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل كأنه بيقول له يا ابني دول كلهم كم يوم ونموت وندخل الجنة جزمة ايه ولبس ايه ودنيا ايه دي بس يا رب يسر يا رب نموت بس ونخلص اللهم ارزقنا حسن الخاتمة كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم أيها الإخوة ليس معنى ذم الدنيا كما ذكرت انك انت تبطل تاكل وتبطل تشرب وتبطل تلبس وتبطل تركب وتبطل تسكن لا لا لا لا لا, لا. انا اقول خذ منها بقدر الحاجة النفس لا تقوى على السير الا بتناول ما يصلحها فالطريق هي الوسط لا صوفية ولا خوارج واهل دنيا وترف ينسوا ربنا لا دي ولا دي الايه الوصف تاكل وتشكر الله عز وجل عشان كده اخوي ان المال لا يذم لذاته كان عندنا احد الناس نجار فما كانش معاه مؤهلات مش متعلم وشغال نجار فيقول انا فخور جدا بمهنتي نجار دي مهنه الانبياء قلت له وانت طلت تبقى دكتور وما بقتش اه ما, ما تقولش بقى ايه دي مهنه الانبياء يعني انت ما سبتش الطب والهندسه عشان تبقى نجار لا انت اصلا ما طلتهاش هي جت كده عشان مش لاقي غير دي فالقضيه كده ان احنا بنقول لو تقدر تبقى اغنى راجل في العالم من غير ما تنسى ربنا ها ابقى والفلوس عندك احسن من عند غيرك لانك هتراعي فيها حق حق الله وحق المسلمين ابقى عشان كده لأول مرة هعمل الفصل ده وهي فوائد المال فوائد فوائد المال قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم ايه قياما فقيام الإنسان بماله قال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه كتير اقول يا شباب مش كل واحد يلتزم يسيب الشغل ويجيب شوية شرايط ومساويك ويقعد قدام الجامع وشوية ريحة ومناديل لا امال مين اللي هيصنع الدنيا مين اللي هيصنع الحياه مين اللي هيمكن للدين في الارض لا لازم تجتهد بس مش على حساب دينك الشرط ده معانا على طول مش ايه مش على حساب الدين مش بنسيانك لربنا مش باكل الحرام مش بالتعاون على الاثم والعدوان قال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله ليه يكف به وجهه عن الناس عشان ما يسحتش وما يستلفش ويصل به رحمه ويعطي منه حقه قال الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايات والذين هم للزكاه فاعلون ما قالش والذين هم للزكاه دافعون قال هم للزكاه ايه فاعلون شغالين عشان يتزكي يزكي شغال عشان اكف افتح بيوت المرأة المنكرة اللي واقفة على الشارع دي بتبيع مناديل عار عليك انا وانت وقفها ده عار في وشك انا وانت لان لو لقت اللي يكفها ويقعدها في البيت ما كانتش طلعت كده عار عشان كده بقول لك الشباب اللي قاعدين هيزعلوا مني معلش لله اللي متلطعين يبيعوا أشرطة ويبيعوا مساويك ويبيعوا ريحة مش شغلتك دي وانت فيك صحة تهد جبل روح اشتغل اتعلم لك صنعة روح اشتغل اصنع شيء فين الاسلام ارفع راية الانسان في مجال مش دي شغلتك سيب الشغلانة دي للعجزة اللي ما يقدرش يشتغل غير كده مش دي شغلتكم يا شباب مش ده مكانكم يا شباب مش دي مهنتكم يا شباب لا نعم قال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة عونا على الدين لما يبقى عنده فلوس يبقى وشه قوي ولسانه طلق يأمر وينهى بجد لكن لما يبقى فقير ومنكسر وبيصرفوا عليه يبقى ايه ما يقدرش يتكلم وكل الفم اه ما يبقاش ليك وجود في البيت اذا كان ابوك بيصرف عليك وامك بتديلك وبيساعدوك زوجتك لو بتشتغل نقصان من قوامتك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم قال سفيان المال في زماننا سلاح المؤمنين سلاح ايوه ما بتتذلش لحد لما يبقى معاك قرشك عايش بيه بالشروط ما يشغلكش عن ربنا وما ينسكش ربنا وما يضيعش دينك ومن حلال وما تتعاونش بيه على الاثم والعدوان ولا فيه ولا ليه فوائد المال يا جماعه وقبل ما اقول فوائد المال اقول ان المال زي حيه فيها سم وترياق ترياقه فوائده وغوائله سمه فمن عرف فوائده وغوائله وامكنه ان يحترز من شره ويستدر من خيره اخذه والا فلا لازم ننتبه للنقطه دي لانها مهمه جدا المال زي الحي اذا تقدر تتعامل معاها تعامل والا لا الفوائد الدنيويه كتير أما الأخروية وهذه ما يهمنا فهي ثلاثة أنواع فوائد المال الأخروية واحد أن ينفقه على نفسه إما في عبادة كالحج والعمرة والجهاد وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم بحسب ابن آدم لقيمات إيه يقيمن صلب عشان يأكل من حلال والملبس خذوا زينتكم عند كل مسجد والمسكن لكي يكف نفسه ويستر عورته وغيرها من ضرورات المعيشة والزواج هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين ولا للعبادة وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة ماشي يبقى الواحد لما يشتري جلابية جديدة ينوي ان بشتريها عشان اتزين لله لان الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد لما ياكل عشان اقدر اقف على رجلي واصلي لما يجيب سرير عشان ينام ويستريح عشان اقدر اعبد ربنا اما من اراد التنعم بالزياده على الحاجه فذلك من حظوظ النفس والدنيا النوع الثاني من فوائد المال ما يصرفه الى الناس ما احنا قلنا فوائد المال ثلاثة الاولاني اللي بيصرفه على نفسه عبادة وتقوية على العبادة وإعانة على العبادة اثنين اللي بيصرفه على الناس أحدها الصدقة اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وارزقنا نفقة في سبيلك تقبلها صدقه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد الصالح اذا تصدق بصدقه من مال حلال فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه عارف لما يكون عندك خروف ولا جد بتعلفه عشان تذبحه على العيد الكبير أهو ربنا يقبل منك الصدقة ويربيها لك يكبرها يكبرها يكبرها حتى تصير مثل الجبل أصل ربك كريم قوي بس أنت ما تعرفوش والله لو تعرفه تحبه كريم قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين القسم الثاني المروءة الصدقة للفقراء والمروءة للأغنياء والأشراف في هدية وإعانة وضيافة هذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب الإخوة والأصدقاء والأحبة بمعنى ان انا لو عملت عزومه في بيتنا وجبت خروف وكلته للاخوه ابقى كده مسرف لا قال الامام احمد لو ان الدنيا كلها جعلت في لقمه فوضعها المسلم في فم اخيه المسلم ما كان هذا باسراف اكرام الضيوف دين اطعام الطعام للاسف البيوت النهارده اتملت بخل تدخل يقول لك شاي الشاي عشان الاستاذ عايز يمشي اه فين والله ما تمشي غير ما تتعشى ما يصحش انك تدخل بيتنا وتخرج من غير ما تاكل ده كان امتى ده اه كان زمان دلوقتي هاتوا له حاجه ساعه ده الكريم قوي اعملوا له عصير فين اطعام الطعام من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام اطعام الطعام من اعظم القربات فين اطعام الطعام النهارده يوم الاثنين درس وبيجي نص المسجد قبل المغرب ونص نص المسجد دول صايمين مين فكر ان هو يجيب معاه سندوتشات كفته ولا كباب ويوزع على الاخوه اللي قاعدين دول من باب اطعام الطعام واكرام المسلمين ليه لا ده احسن واحد فيكم اظن يجيب تمر صح ويدي كل واحد ثلاث تمرات ليه اطعمه مما تحب صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انا بقول على قد ما تقدر على قد ما تقدر استضف ضيوف البيت اللي ما بيدخلوش ضيوف من بيت ما فيهش بركه بيت ما فيهش بركه خالص لازم تستضيف ضيوف على طول على الاقل كل اسبوع صلى الله وسلم على خليل الله ابراهيم كان لا ياكل الا مع ضيف لا يمكن يتغدى الا اذا جاله ضيف يوكل ويتعشى اذا جاله ضيف ويفطر اذا جاله ضيف لا يمكن ياكل لوحده ما ياكلش لوحده ابدا ولما جاله الملائكه عمل ايه؟ جاب لهم عجل رغم انهم كانوا اثنين بس جبريل وميكائيل اثنين فقط ذبح لهم عجل عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لكن ما بقولكش روح استلف واكرمه أو اشحت واكرمه أو اسرق واكرمه أو زنع ضيع عيالك واكرمه لا الجودة من الموجود على قدر ما تستطيع ولو أن تلقاه بوجه طلق قول كلام حلو فالشاهد أن من فوائد المال إكرام الضيوف في فرق بين الصدقة والمروءة الصدقة للفقراء والمروءة للأغنياء فلان من الناس ده شيخ مجدي مش محتاج لكن المنع ان انا اجيب له قلم هديه او اجنده هديه او جلبيه هديه او طاقيه هديه او جزمه هديه ليه لا وتبقى عند ربنا نعمه العطيه تقلب بين القلوب الهدايا تهادوا ها تحابوا الهدية تذهب وحر الصدر عشان كده في تعميق أواصر الأخوة قلنا أهم شيء من عوامل تعميق أواصر الأخوة أن تفسح له في المجلس وتناديه بأحب أسمائه إليه وأن تهدي إليه هدية وإن صغرت ايهدي وكل واحد بيهدي على ايه على قده والقيمه مش في ذات الهديه القيمه في المعنى في معناها القسم الثالث وقايه العرض وقايه العرض ازاي انك انت زوجتك او ابنك بيبص للغير ودي مشكله كتير من الناس فلما تديله وتجيب له بتكف بصره عن النظر الى الناس ودي من فوائد المال المهمه اللي بيذل بيها كثير من الناس القسم الرابع ما يعطيه اجرا على الاستخدام فهناك بعض الأعمال تضيع وقته فيستخدم بعض الناس القيام بها ويعطيه عليها النوع الثالث ما لا يصرفه الإنسان إلى معين بل لكي يحصل به خيرا عاما كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة طبع الكتب نشر الرسائل شراء الأشرطة وإهدائها إيه كفالة يتيم رعاية أرملة كفالة طالب علم إيه شراء كتب وتوزيعها إلى آخره فوائد عامة هذه فوائد المال في الأنواع الثلاثة أما خطورته وغوائله ثلاثة فوائد المال تنفقه على نفسك إعانة على الطاعة اثنين تنفقه على الفقراء أو لأهل المروءات أو لمن تستخدمه أو تصرفه إلى شيء غير معين غوائل المال وخطورة المال ثلاث أشياء واحد أنه يجر إلى المعاصي غالبا لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها المال نوع من القدرة يحرك إلى المعاصي ومتى يئس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها ولذلك قالوا من العصمة ألا تجد كان لسه واحد من الناس بيقول لي ان زمان كان الزنا صعب قوي صعب انه يشوف واحده وصعب انه يعاكس واحده وصعب ان واحده تمشي معاه واذا مشيت معاه ومش عارفين يروحوا فين ولا يعملوا ايه ولا يجيبها ازاي بعد كده سهلت العمليه بعد التليفونات ولما جه التليفون المحمول بقت العمليه اسهل واسهل والعربيات بقت اسخم واسخم الزنا في العربيات موضة اللهم تب على المسلمين والمسلمات ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة واسترنا في الدنيا والآخرة والمسلمين والمسلمات نعم من العصمة ألا تجد الله يرحمه الشيخ كسك كان يقول الفقر حشمة الفقر حشمة اللي فقير مش لاقي أهو بيحتشم ويتدارى ثانية ما يلاقي من العصمة ألا تجد من العصمة ألا تجد لأن صاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء المصيبة الثانية من مصائب المال وغوائله أن المال يحرك إلى التنعم في المباحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثيرا من الإرفاء الرفاهية لذلك كثير من الناس الترف أفسدهم وضيعهم لأن الترف يصير له عادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخشوشنوا فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم فلا يصبر عنها إذا سلبت عنه وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم الشبهات ويترقى إلى المداهنة والنفاق لأن من كثر ماله خالط الناس ومن خالط الناس لم يسلم من نفاق او عداوه او حسد او غيبه وكل ذلك من الحاجه الى اصلاح المال فيضيع دينه بسبب ماله اما الخطر الثالث وهو الاخير من خطورة المال وغوائله وهي التي لا يسلم منها أحد أن المال عادة يلهي العبد عن ذكر الله قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذا هو الداء العضال فإن أصل العبادات ذكر الله والتفكير في جلاله وعظمته وذلك يستدعي قلبا فارغا وصاحب المال يمسي ويصبح متفكرا في جمع المال ومنازعة الشركاء وبعث الأعوان والأجراء والعمارة والإصلاح والاستثمار والزيادة صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه وفي تثميره وتكثيره وفي حق الناس عنده وفي نظر الناس إليه وفي مستقبل هذا المال ومستقبله عنده فهو دائما مشغول بالمال في وجوده وفي فقده في تكسيره وفي تنميته في الاستعانة على إكساره وعلى تثبيته وألا ينفصل عنه فينسى الله أما ترياق المال أن يأخذ القوت ويصرف الباقي إلى الخيرات وما عدا ذلك سموم وآفات خذ اللي يكفيك والباقي لله رضي الله عن أبي بكر الذي خرج من ماله كله مرتين مرتين يتصدق بإيه بماله كل كل فلوسه كل ما يملك ولما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك قال تركت لهم الله ورسوله نعم احبتي في الله فتنه المال المخرج منها ان تؤمن بالله الرزاق المعطي الوهاب ان تؤمن بالله الايه الرزاق المعطي الوهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا وقال لأسماء يا أسماء أنفقي ينفق عليك ولا توعي وفي رواية ولا توكي الإيكاء إنها تربط الكيس ولا توكي فيوكى عليك أنفق في سبيل الله ولا تخف ولا تخف وأحسن الظن بالله والله يعطيك في الدنيا قبل الآخرة أضعاف أضعاف ما أنفقت الأول الإيمان بالله ثاني الإيمان بالآخرة أنك وإن ضاع مالك كله ولم يبق عندك شيء فإنك تؤتى يوم القيامة ما يغنيك عن الدنيا وما فيها فليست الدنيا إلا معبرة وممر والدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون ثلاثة أن تعطي للناس كما تحب أن تعطى بمعنى إنك أنت عارف لو واحد غني تحب إنه يعمل إيه؟ اعمل اللي أنت تحب إن هو يعمله ده كله من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله و واليوم الآخر وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه أسأل الله أن ينجينا من فتنة المال ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النساء ومن فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم